كل سنه وانتم طيبين آه طبعا تعرفون امبارح كان العام الهجري الجديد بدايته آه بالحمد أنا مش عارف نتكلم عن العام الهجري الجديد عن دروس الهجره ولا نكمل موضوعنا في السلوك سلوك يبقى السلوك ان شاء الله ماشي يعني هو الهجره اتكلمنا فيها الحمد لله وفي اخوه هيبقى في احتفال كمان هنا في المسجد تقريبا بحيث انهم آه، هيغطوا موضوع الهجره ان شاء الله نكمل فعلا موضوعنا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وانهى وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين ثم اما بعد نستكمل بمشيئه الله وتوفيقه الحديث في سلوك المسلم الملتزم وقلنا ان احنا هنتكلم عن سلوك المسلم في جميع مظاهر حياته اتكلمنا في المره اللي فاتت عن تعريف كلمه سلوك والمسلم والالتزام ثم تحدثنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الله مع الله كيف يكون سلوك المسلم الملتزم مع الله ووافقنا ان احنا نقول حته في سلوك المسلم الملتزم مع الله اللي هي التوبه ان المسلم اذا اقترف ذنبا او معصيه فانه يتوب الى الله عز وجل والتوبه لها ثلاث انواع او ثلاث اقسام اولا البعد عن المعصية يعني اللي بيعمل حاجة غلط يبعد عن الغلط ادي واحد اثنين الندم عليها يندم على انه عملها ثلاثة عدم الرجوع اليها مرة اخرى يبقى كده دي التوبة النصوح اللي ربنا قال في سورة التحريم يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا في قراءة نصوحا عسى ربكم عسى للتحقيق عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير وقلنا بشرى للتائب ان الله عز وجل يبدل له السيئات حسنات في ميزانه مصداقا لقوله في سوره الفرقان ان من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واتكلمنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الاهل وهم الاهل دول بينقسموا قسمين اب وام يبقى ده بر والدين وازاي نبرهم وهم احياء وهم اموات كمان والقسم الثاني اللي هم الرحم الاراء الاقرباء يعني سلوك المسلم الملتزم معاهم بيقوم ببرهم ثم تحدثنا عن سلوك المسلم الملتزم مع الناس مع الناس وقلنا الناس دول هيكونوا ايه؟ يا اما جيران يا اما ضيوف يا اما انت سالف منهم مبلغ يا اما بتصالح بينهم يا اما غير مسلمين يا اما يا اما زي ما اتكلمنا عشان ما نعيدش آه، كتير ونبتدي ايه نكمل النهارده ان شاء الله. هنتكلم النهارده باذن الله تبارك وتعالى عن سلوك المسلم الملتزم مع نفسه مع نفسه يعني ايه مع نفسه؟ عايزين نركز بقى على نفسنا شويه. ازاي؟ هنتكلم عن سلوك المسلم الملتزم في مظهره شكلنا يبقى ازاي كمسلمين ملتزمين اثنين في كلامنا ازاي سلوك المسلم الملتزم في المظهر اولا انت كمسلم مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ودينك الاسلام يبقى زعلان ليه يبقى مكشر ليه المفروض ان مظهرك بيكون فيه بشاشه اللي يبص في وشك كده يجد البشر يجد البشر في وشك كده يجد الابتسامه الطيبه يلاقي وشك كده مفرود زي ما الناس بيقولوا بالبلد كده يقول لك وشه مفرود احنا قابلنا واحد كان وشه سمح وشه سمح يا ريت المعاني دي تبقى فيك كمسلم اصل في بعض الاخوه ما اعرفش مكعبلينها ليه ليه معقدها يعني ايوه 111 اه تبص تلاقي دايما عاطيه ال 111 يعني مكشر كده ولما تبص كده تلاقي 111 ده ال 11111 ده اللي معقدها خالص هو والعياذ بالله ما اعرفش ايه مشكلته في حياته ده ايه اللي متعبه مش عارف انما انت كمسلم لازم تكون بسام المحيا زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بسام المحيا بسام المحيا كده مظهره طيب كده وتشوف شكله كانوا الصحابه كده يحبوا يستبشروا بوش النبي صلى الله عليه وسلم وحتى في حياتنا العاديه احنا كده نقول النهارده الحمد لله استفتحنا بوش كده كان صبوح وحلو كده انما طبعا عمليه انك تكشر او تبقى اصل في بعض الاخوه متصورين ان قمه الالتزام انه يبقى هو يعني معقد كده وما يضحكش ومكشر وواخد الموضوع جد قوي مع ان في حياتنا دي يعني مهم فلازم يكون آه، وشك كده سميح طيب يعني ما يقولش انك انت بقى تبقى يعني فاتحها على طول وعمال بقى ما تبقاش تضحك في الصرخه ولا مش كده هو يعني يا كده يا كده لكن في نفس الوقت تكون بشوش ويكون السماحه باينه على وشك كمسلم لان ليك في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه كما قال الله في سوره الاحزاب لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. المفروض ده مظهرنا برضه كمسلمين يكون في تناسق اللبس. ملابسنا يكون فيها تناسق، يعني ايه تناسق؟ ما يشترطش انك تكون غني يا جماعه شباب يقول مثلا طب انا هجيب منين؟ لا هو نفس لبسك لبسك اللي موجود عندك اللي ربنا كرمك بيه لكن وفق بينه وفق بينه يعني ايه؟ يعني لابس الوان فاتحه تبقى الوان فاتحه غامقه تبقى الوان غامقه فاتحه من نفس اللون ماشي غامقه من نفس درجات اللون اه لكن ما تبقاش ماشي كود فزح ما تبقاش ماشي ملطش يعني في بعض حتى مظاهر كده ما تبقاش جايه خالص خالص قميص بنفسج وبنطلون احمر ما تجيش منظر ايه ده يا راجل انت؟ واخ ومسلم وعلامه الصلاه في وشه والمصيبه لو منتحي ده ده موضوع تاني ما بقاش اخ مثلا لابس بدله والله شفتها بدله والله بدله بدله بدله بكرافتها ولابس شبشب في رجله انا طب ايه ده مش فاهم اه والله شبشب والله شبشب عادي في رجله وبدله وكرافتها مفيش المفروض ان ان ان يبص لمظهرك كده يعرف انك انت انسان مرتب منسق انسان ذواقه ذواقه ذواقه ده انا مش هدخلك في علم الالوان على فكره علم الالوان ده علم وكان بيشرحها لنا دكتور لما كنا في المنحه اللي ربنا كرمنا بيها دي سنه 81 كان بيشرحها لنا دكتور في كليه الفنون الجميله الالوان المتداخله والالوان المتضادة والمنشور اللوني لقيته علم علم سبحان الله ودرجات اللون وحاجه سبحان الله العظيم لكن خلينا على مستوانا البسيط على مستوانا البسيط ال- الواحد ينسق لبسه بحيث يحط على نفس الشماعه الالوان المتحده ده نقول مثلا درجات البني يبقى مع البني ده الازرق مع الازرق ده الاسود يبقى مع الكحلي مع الكذا مع يبقى كده درجات يبقى المسلم منسق في مظهره في ملبسه وده مش حرام بالعكس ده مطلوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة ذر- آه، حبة من ذرة من كبر ما يدخلش الجنة اللي فيه كبر أم قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فهمها غلط فهم كلمة الكبر دي غلط فهم ان انا لما تبقى هدومي منظ- متنظفه كده ومكويه وطيبه وجميله يبقى دي كبر فقال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الرجل ان الرجل يحب ان يكون ملبسه نظيفا ملبسه نظيفا الملبس بتاعه نظيف ونعله نظيفا حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقى قال ان الله جميل يحب الجمال لا ده مش كبر الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني ما الحق واضح قدامك وما تاخدش بيه يبقى انت متكبر يبقى انت متكبر حتى لو هدومك مقطعه فاهم ازاي؟ وغمط الناس يعني ظلم الناس هو ده الكبر انما ابدا ابدا ما هوش كبر بالعكس ده يعتبر جمال منك انك تنسق ملابسك وحتى الكلام ده برضه بالنسبه للاخوات يعني مثلا انا ساعات ان الاخت تبقى لابسه لبس متناسق الطرحه ماشيه مع الجلباب اللي لابساه الالوان آه، ك- ك- مكتوبه كده وجميله طيبه بالنسبه ليها شيء طيب جدا ولا ان الله جميل يحب الجمال وده مظهرنا كمسلمين لازم يبقى كده ما يطلعش اخ ابدا بهدوم مثلا مكرمشه ما عندكش مكوى حط المك... ال- ال- الهدوم بتاعتك تحت المرتبه كنت اعرف واحد يعمل كده يضم الواحد سريره ويحط القميص ويروح حاطط عليه المرتبه ويسيب هيتكوى طبيعي من غير حاجه يعني ده انت احنا مش ما النهارده كل البيوت فيها مكوى البيوت فيها مكاوي وبتكوي لكن الناس طالع مثلا بتاع مكعمش مكسر المنظر ده يا اخوانا ما يصحش وحاجه ثانيه بقى الكلام ده مش في الشارع بس يعني مش وانت طالع مثلا بتشوف مظهرك بتشوف لبسك بتختار بتختار هدومك اللي بتلبسها وتكون متناسقه مع الشراب مع, مع البنطلون مع الجزمه مثلا انت لابسها بتاع كده مع الكرافته اذا كنا في الشتاء ولا بتاع لا ده كمان الكلام ده في البيت في البيت واحد يقول لي الله طب وفي البيت انا هعمل ايه في البيت بقى انا هتزوق لمراتي اه اتزوق لمراتك واللي هنتكلم عنها بقى في سلوك الراجل مع زوجته هيبقى اخر شريط ان شاء الله ازاي سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي الزوجه تحب تشوف منظرك في البيت برضه كويس اذا كنت قاعد بجامه تبقى برضه متناسقه ومكويه طيبه اذا كنت قاعد بجلابيه تبقى جميله آه، منظرك في البيت يبقى طيب مع زوجتك وده شيء مطلوب اني احب ان اتزين لامراتي كما احب ان تتزين هي لي الناس راجل قاعد في البيت ما تقول لك اقعد في البيت وخلاص قاعد محمص وريحته مش هي و- والبتاع ده القميص مكمش ولا الجلابيه مش كده لا طب ما هي مراتك يا راجل ما هي مراتك برضه بني ادمه وتحب تشوفك في صوره طيبه وهكذا تناسق اللبس وبشاشه الوجه كذلك سلوك المسلم الملتزم سلوك المسلم الملتزم في مظهره يقوم بتقليل الاظافر فيش واحد يقعد ربنا ضوافره ضوافرك بتتقص باستمرار بالقصاصه بالمقص المهم انك تقص ضوافرك وخلي بالك لما تقص ضوافرك جمع الفضلات بتاعت الضوافر دي وارميها في زرة الميه ما تسيبهاش كده لانها تعتبر زي الفضلات زي الفضلات بالظبط زي البول والبراز حاجه خارجه من الجسم فحتى بعض الائمه يقول لك تدفنها كانوا زمان يدفنوا ال- ال- الاخراج او ده برضه يدفن لكن المسلم يقلم اظافره النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطره وبالمره نقولهم بقى كلهم خمس من الفطره خمس حاجات يعتبروا من الفطره لازم تعملهم خلي بالك الاستحداد يعني ازاله شعر العانه بالموس شعر العانه بتزيله خالص بالموس الكلام ده بيبقى لنا احنا كرجال لانه بيطلع تاني وثالث لكن بالنسبه للشبكه ده مش قادر تطلعه خالص فبتحاول ايه تعمل عمليه ازاله بشده فما بيطلعش تاني بت- بتموت البطلات- الخصلات الموجوده جوه يبقى الاستحداد ده نمره واحد حلق شعر العانه حلق شعر العانه ده للرجل وللمراه الكلام ده اهو برضه المراه لازم تكون نظيفه داخليا زي ما بيقعدوا بقى يتكلموا عن الحواجب وعمال يقول عايز عايز تجيب حواجب ما تجيب حواجب بقى حاضر لها انت ملعونه لو حطيتي ايدك على حواجبك خلي بالك من شعرك الداخلي اول ده الاهم والحواجب تبيها زي ما ربنا خلقها كده هي كده يبقى نمره واحد قال لك، والا هينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصه والمتنمصه اللي عامله حواجبها واللي عاملاها لها حتى لو جوزك قال لك اعملي كده ما تسمعيش كلامه في الحته دي لا طاعه لمخلوق في معصيه الله عز وجل لان زوجك بيامرك بمعصيه الله في الحاله دي يبقى خمسه من الفطره نمره واحد الاستحداد اللي هو حلق الع- الع- العانه اثنين لبس الابر شعر الابط بيتشال مش قادر ت- ت- تمسك شعر الابط شيله بالموس برضه المهم يتشال وخلاص يتشال وخلاص تحفيف الشارب اللي مربي شنبه انت حر عايز تربي شنبك ماشي عايز تشيله شيله لكن لو ربيته ما ينزلش على الحافه ما ينزلش على شفتك ده اليهود اللي يعملوا كده ينزلوه على الشفه كده ربنا بيتكلم مع عمال زي ما يكون شعره ليه كده منظر مش هو النبي عليه الصلاه بيقول لك لا حف شعر الشارب احفوا الشوارب يعني تقصه الحته اللي فوق دي بحيث تبقى شفتك باينه ما ينزلش شعر الشنب على شفتك يبقى الاستحداد ونتف الابط وتحفيف الشارب وتقليم الاظافر وتقليم الاظافر يعني تقص ضوافرك وفي بعض الاخوه فيهم قاصين ضوافرهم وسايبين الصبع الصغير يبقى كبير كده ليه؟ ليه؟ يقول لك والله ساعات اه استخدمه ومش عارف ايه بتاع. لا لا لا ايه القرف ده؟ ده كلام برضه راجل لا المفروض برضه شا- بتاع الصغير ده مفيش حاجه اسمها صغير وكبير كله بيتشال تغص بظهرك يبقى مظهرك آه، طيب يبقى مظهرك كده مسلم نظيف لان الضوافر طبعا بتجيب جراثيم ويبقى منظرها وحش واي وساخه بتتجمع فيها بيبقى منظر مقرف فالمسلم في مظهره يقلل اظافره كذلك ان من من سلوك المسلم الملتزم مع نفسه اذا كان ربنا كرمك بشعر يبقى تلصقه وتسرحه تسرح شعرك تسرح شعرك ما يجيش اخ كده تبنى شعره منكوش او يقعد مثلا ي- الصبح كده في الغمقه في ناس بتسرح بصابعها يوم الصبح ما عندوش وقت يبقى عامل صبعه كده وبتاع يعني كده خلاص هو اتطعن ومشي مجرد شويه هواء شعر واتنكش بيهم بيبقى زي الشيطان بالظبط اشبه بالشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه ربنا كرمك بشعر يبقى تكرمه تسرحه باستمرار كده ويا ريت تحط له دهن او طيب يعني يبقى كده خير من كان له شعر فليكرمه اذا كنت ملتحي اذا كنت ملتحي يبقى تنسق لحيتك ما تسيبهاش كده برضه ما تسيبش لعيبك مكرفله ومشرشبه كده وطويله كده ومش منظمه ومش متسرحه لا برضه وفي لها تسع خصال اللحيه خلاص بقى مسلم انك ما تبقاش متبسله ما تبقاش مشرشبه ما تبقاش سايبه كده لا انت راجل زاهد ومش في الدنيا ومش لا والامام مالك يقول يؤخذ من اللحيه ما تحسن به الهيئه يعني اذا كان لحيتك كبيره وحسيت انها كبرت قوي قوي قوي قوي وبدات بقى تبقى منظرها كده اشعث كده بالطريقه دي فممكن تاخد منها تقلم اللحيه بحيث تلاقي منظرها كده ايه طيب من كان له شعر فليقم ويؤخذ من اللحيه لقول الامام مالك ما تحسن به الهيئه يستحب كذلك للمسلم في صفته في منظره انه يضع العطر العطر اللي هو الريحه احنا بس كرجاله لكن الستات لا المراه ما تحطش ريحه المراه ما تحطش ريحه الا في بيتها لزوجها تحط ريحه في بيتها لزوجها اه والا هينطبق عليها قول النبي عليه الصلاه والسلام لو طلعت بالريحه دي بره في الشارع يقول كل عين زانيه والمراه اذا استعطرت يعني المراه لو حطت ريحه فمرت بالقوم مشيت على ناس فشموا ريحها فهي كذا وكذا يعني زانيه والعياذ بالله زانيه والعياذ بالله تاخذ عقاب عليها سيئات وشوف الصفه ليه؟ لان الريحه للمراه حرام طالما هي بره بيتها لكن جوه بيتها تحط ريحه زي ما عايزه لزوجها تتكحل وتحط ال- ال- ال- الريحه آه، للزوج احنا بقى كرجاله يستحب لينا الطيب اللي هو العطر الريحه جوه البيت وبره البيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الامام احمد والنسائي حبب الي من دن- من دنياكم كان النبي بيحب دي حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة لكن الطيب الطيب الريحة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته سواء كان الصحابة لما يكونوا قاعدين يقول لك النبي جاي عليه الصلاة والسلام لإيه؟ يشم ريحة يقول لك أهي دي الريحة اللي بيحطها النبي عليه الصلاة والسلام أهو زمانه جاي دلوقتي هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي أن نكون نحن من بعده صلوات الله وسلامه عليه في مظهر المسلم ايضا سلوك المسلم ملتزم مع نفسه نلاحظ بالنا او ناخد بالنا من الامور اللي جايه دي رائحه الفم ريحه حنكك واصل يا ريحه الحنك بتبقى متغيره ليه؟ لانك ما بتستوكش لو استوكت او بدات تستخدم الفرشه مش ممكن هتلاقي طبعا الدم الفاسد هينزل هتلاقي ريحتك ريحه حنكك بقت طيبه جدا جدا ده امر يا اخوانا ما نستهترش بيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم لولا ان اشق على امتي لولا ان انا خايف ان انا اشق على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاه كل صلاه كان النبي هيامرنا وخلي بالك لو قال بالامر يعني ايه؟ بالامر كنت هتبقى غصب عنك طب يا اخي ما تعتبر النبي امرك صلى الله عليه وسلم عشان ريحه حنكك تبقى طيبه لانك لو ما تسوقتش او عملت بالمسواك هتبقى الاكل هيتراكم بين سنانك هيعفن ولما تيجي تنام تقفل بقك فبتزيد العفونه علشان كده يستحب استخدام السواك عند تغير الفم مش عند النوم بس او الاستيقاظ من النوم يا ريت قبل ما تنام يا ريت بعد ما تقوم من النوم وقت كل صلاه تستخدم المسواك بس خلي بالك بقى من حاجه لما بتستخدم المسواك لازم تغسله لازم تغسل المسواك مش تقعد تستخدم المسواك وتحطه وبعدين تستخدم وتحطه تستخدم وتحطه طيب ما هو اللي بتطلعه انت من سنانك في المسواك بيعفن فيه يبقى المفروض بتغسله والحديث رواه ابو داود السيده عائشه بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاك يشتاك يعني ايه يستخدم السواك ثم يعطيني هذا المسواك يناول- يناولني هذا المسواك بعد ان استخدمه يعني فاغسله ثم اعيده اليه تغسله له تغسل المسواك وتدوس عليه كده تعصره عشان تنزل فيه والاخر ما تديهوله شوف الاسلام لان ريحه حنكنا كمسلمين لازم تبقى طيبه ولازم سلامنا تبقى منظرها باين كده ان احنا ناس نظام الاسلام دين النظافه الاسلام دين النظافه وبرضه مع زوجتك هذا الامر في وحده ويا ريت قبل ما تجمع زوجتك تحاول تتسوق ايه المانع في هذا الامر انما تبص تلاقي ساعات سبحان الله يعني في ناس الواحد بي- بيغض بصره عنه اه والله هعمل ايه؟ يجي يتكلم ولا يجي يضحك ولا بتاع تلاقي اسنانه ايه ده؟ اقول والله يكون في عم بقه ولا حنكه ده مش عارف انا ايه ده؟ ايه ده صحيح؟ تلاقي لون اسنانه احمر اصفر ازرق شاف ايه ده من جد ازاي دي مش فاهم وبعدين ده حتى بوظ السنان كده يعني كده السنان تبوظ تضطر بقى تروح تخلع وتحشي وتعمل على ايه؟ على ايه؟ المسواك دائما المسواك عشان يبقى ريحه حنفك طيبه طب واحد يقول لي افرض انا ماليش كلام مثلا الكلام دي كلها وقعت تعرف الحديث في الطبراني يسال السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له يا رسول الله الرجل الذي يذهب فوق يعني حنف مفيش كلام يعني هيفتك لا يعمل ايه طيب ماذا يصنع؟ قال نعم ايوه يفتك قال طب يعمل ايه؟ قال يضع اصبعه في فيه يحط صبعه في حنفه ويمشي صبعه على الايه؟ على اللثه ما هو ملوش سنان لكن شوف حتى اللي ملوش سنان برضه يفتك هو مش هيقدر يستوعب المسواك لكن بيقول لك يحط صبعه في حنفه والحديث رواه الطبراني هكذا نلحق بقى بالسنان ايه؟ كمظهر مسلم طيب ان ربنا دليل بمصيبه السجاير وبيشرب سجاير يعمل حسابه بلاش يصدر قبل الصلاه ما تشربش قبل الصلاه لان ريحه حنفك انت ما انتش حاسس بيها اللي بتشرب سجاير عايز تحس بيها بطل سجاير يوم وروح شم حنك واحد بيشرب سجاير او خده بالحضن ويكون لسه طاف السيجاره وهتحس بان زي ما يكون ايه جد هو كده اه هو كده بس عشان انت طبعا برضه بكر زيه والدخان طالع فانت متصور ان هو الريحه دي هي دي ريحه طبيعيه لا لا والملائكه بتتاذى مما يتاذى به بنو ادم حديث صحيح مسلم الملائكه بتتاذى والملائكه بتحضر في الصلاه فاللي بيشرب سجاير يا اما تخلص قبل الصلاه بمده وتتسوج وتغسل سنانك كويس علشان تيجي تقعد مع المسلمين وتصلي لان ريحه حنكك بتبقى باينه يا راجل ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم بيقول من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا تصور يعني كان ليه الثوم والبصل؟ ليه؟ على فكره بعض العلماء بيقولوا اذا البصل البصل اللي عملته في شوربه او مشوي او حاجه من دي المهم اتغير يعني انهكته بال- بالنار جائز انك آه، بمجرد ما تتسوق خلاص الريحه هتروح هو المقصود بالبصل والثوم اللي هم زي ما هم كده يعني لو كانت بصل زي ما هو بصل اخضر كده او بصل كده ناشف او ثوم زي ما هو لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيخلينا في المظهر الطيب والريحه الطيبه انك ما دام واكل بصل او ثوم يبقى ما تجيش تصلي في المسجد بقى شوف حضرتك ايه؟ يبقى كذلك اللي بيشرب سجاير وزكاة السجاير هتمنعك انك تصلي في المسجد انت تبطلها وتبطيلها بقى هنا يصبح واجب عليك لان هت- هت- هتمنعك كده عن خير عن حضور الصلاة في المسجد وعن حضور صلاة الجماعة والثواب في سبيل ايه يعني هكذا نلاحظ امر بقى ناخد بالنا منه برضه تاني ده بقى ما بيحصلش يمكن الا في الشتاء على اعتبار ان احنا في الشتاء بنلبس تقيل شويه اللي هو امر الشراب الشرابات الشراب اللي تلبسه في رجلك الشراب يا اخوانا المفروض يوم بيوم اتصرف اتصرف يعني لبست الشراب طول النهار يبقى خلاص ما يتكررش تاني يوم لازم يتغسل لازم يتغسل وما ترموش في الغسالة ما تغسله انت بايدك يا اخي فيها ايه؟ وانت واقف وانت بعد ما ترجع من البيت تقعد تشطف مثلا تكسر حلقك مش عارف ايه وانت واقف خد ال- ال- الشراب فم كده وانت واقف بسرعه وتروح من الشرب يصبح ثاني يوم الصبح نظيف لان المساجد في الشتاء بتبقى مكمكمه وضيقه لما يجي واحد بقى شرابه بقى يروح خلعه من الجزمه بيبقى الشراب لا- ريحته لا تطاق والله تصدق ان عينك بتوجعك يعني الريحه المتعبه اللي بتطلع من الشراب دي بتوجع عينك طب وليه تاذي المسلمين ويا ويل اللي بيصلي وراك في الصف اللي وراك لو حط دماغه عند رجلك ده بيبقى عمال يقول سبحان ربي الاعلى وعمال ينفخ بقى يعني عايز سبحان ربي الاعلى دي تخرج باي طريقه فحرام عليك يا راجل ليه كده؟ ليه؟ اغسل شرابك يعني اشتري شرابات مثلا سبعه او خمسه وتخلي كل يوم شراب اذا كنت عسلت يعني المهم امر الشراب ده ناخد بالنا يا اخوانا انا اعرف واحد يغير الشراب مرتين في اليوم مرتين في الشتاء والله جدع هيرجع من الشغل خلاص ده انتهى ده يشرب- يلبس شراب تاني عشان بالليل يقول لك رحت عند واحد قلعت الجزمه دخلت قعدت في الصالون ما لقاش الريحه طالعه كده و... لا لا لا لا لا، ناخد بالنا من هذا الامر آه، لله كذلك من سلوك المسلم الملتزم مع نفسه في مظهره في المظهر انك ما تمشيش في الشارع بمسيكه عايز تاكل مسيكه كل يا سيدي انت حر. مسك زي ما انت عايز براحتك لكن في الشارع لا يعني انت انت واكل فتره واكل بتاع عايز تلقى مسيكه تغير طعم حنكك اقعد في البيت انت حر مسك انت مراتك ما فيش حاجه المسيكه مش حرام المسيكه مش حرام ما هو في فتاوى بتطلع غريبه الشكل واحد حرم المسيكه وحرم اللب والسوداني اه والله ايه ده يا حاج ده ايه اللي بتعمله ده؟ شاب صغير آه، انا اعمل ايه ده؟ ايه يا اخ ده يقول لك اه هو كده ايه اللي هتحرك تحرك خضوعك عشان ما تشيك يا اخي اتق الله اللهم اجعلنا متقين طب فيها ايه طيب الثاني؟ فيها ايه؟ هو برضه قاعد قال لك المسيكه حرام ومش مش حرام ولا حاجه هي بس مظهرها طبعا كمسلم وانت في الشارع ما يصحش انك تبقى عاقل مسلم كده عملت الصلاه في وشك او مربي لحيتك وماشي في الشارع تمسك لا مسك في البيت الله يكرمك كذلك بالنسبه برضه لعمليه السجاير دي اذا كان ربنا دليل في السجاير ما تشربهاش في الشارع ما تشربهاش في مصر ما هتشوف الدار عشان ربنا يغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرين الا المجاهرين اللي بيجاهر بالمعصيه ربنا ما بيغفرلوش انما اللي حاسس انها معصيه وزعلان ومتضايق ويا رب سامحني وهعمل ايه بس اهو السجائر متغلبه عليا وبحاول والله بقاوم طب خلاص بقى إلى في البيت لكن ما تمشيش في شارع وانت عمال تمسك السيجاره كده لان لو عملت الطرف في وشك او منتحي بقت فتوى شرعيه من غير ما تتكلم يعني لو واحد عادي يقول لك خلاص مين اللي قال السجاير حرام؟ ده احنا شفنا واحد علامة الصلاة في وشه قد كده وكان بيشربها يبقى مش حرام. يا راجل ده واحد كدقنه قد كده وبيشربها يبقى لو كان حرام كان شربها؟ لا فتوى شرعية طلعتها انت وانت حر حملها قدام الله. فعشان كده ما تمشيش بس ما تشربش سجاير في الشارع مش معنى كده احنا بنقول انها حلال عشان لا واحد يقول لك لا طب ده انت معناها بتفرح بشربها لا انا بقول اذا اذا بليتم فاستتروا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث الصحيح كل امتي معافى الا المجاهدين فما تجاهدش بالمعصيه كذلك المسلم الملتزم في مظهره ما بيلبسش سلسله ولا بيلبس انسيان ولا حفاظه لا عيب يا اخ عيب يا مسلم تلبس انسيان ليه؟ تبين لمين؟ الانسيان ده الانسيان والسلاسل والحاجات دي كلها بتاعت النساء المرأة هي اللي بتلبس عشان تبين نفسها تحلي نفسها اهي فطرة فيها ربنا خلقها كده انما انت يا مسلم تلبس انسيان لو ما يجوزنيش بقى اللي لابس سلسلة يقول لك اصل دي ما شاء الله فيها مش عارف بتاعة ال- اللي هي عيش الكرسي ليه كده؟ ليه؟ شوف بقى حاجه من الاثنين اللي بيلبسوا سلاسل مع احترامنا للنساء أنا ما اقصدش حاجه يعني اللي بيلبسوا سلاسل حاجتين يا امراه يا اما حاجه ثانيه كنتوا عارفينها اللي بتهوهو فطبعا المسلم مش كده المسلم مش كده لا لا تلبس انسيان ولا تلبس سلسله ولا حظاظه ولا كلام الفارغ ده هو طلع بالعين في راجل يلبس سلسله سلسل نفسه ده مظهر ربك ده الواحد يبقى لابس الساعه وهي تعتبر يعني لابس بس اهو كساعه هنعمل ايه؟ انما الثانيه دي لازمتها ايه؟ وكل شويه انا شخشخه كده اعملها كده عيب يا راجل انت انت راجل عيب فارغ نفسك فارغ نفسك الحديث في البخاري ابن عباس يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ملعونين يعني مطرودين من رحمة الله مطرودين من رحمة الله لأن الر- اللي بتلبس الحاجات دي المرأة المرأة يبقى أنت بتلبس الكلام ده ليه؟ تتشبه بالمرأة ليه؟ وحديث رواه أبو داود عن ابي هريره قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل شوف ازاي العكس يعني لا لا واحده تلبس زي الرجاله ولا واحد يعمل زي الستات لان الاخ الملتزم المفروض ان مظهره بيكون اسلامي طب ده مظهره سلوك الاخ الملتزم في مظهره طب سلوك الاخ الملتزم في الاقوال في كلامه بقى يكون ازاي انت كمسلم ملتزم كلامك طبعا لازم يكون من الاسلام يكون بالاسلام كلامك كله من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولما ما تلاقيش النبي يقول لك تعمل ايه وتقول ايه في مواقف معينه ابقى الف من دماغك واتحداك مش هتلاقي لان كل حاجه النبي عليه الصلاه والسلام بتقرب للجنه قال لنا عليه كما قال صلى الله عليه وسلم ما علمتم من شيء يقربكم من الجنه الا وامرتكم به وما علمتم من شيء يقربكم من النار الا ونهيتكم عنه فكل حاجه قالها ازاي؟ يعني انت كمسلم لازم تعتز بدينك ولازم تحفظ الاحاديث والحمد لله دلوقتي نازله هي في بتاع كبير كده قطع عباره عن اجزاء اجزاء كل جزء يخص حاجه معينه ما يقال عند النوم ما يقال عند دورة المية ما يقال عند السفر حديث ال- ال- الأكل حديث الشرب حديث اللبس بالطريقة دي فيا ريت تجيب وتعلق في البيت علق في البيت ما انت معلق كلام فارغ مش جايب ثمن علق الأحاديث على الأقل حتى عيالك ومراتك لما هيقروها هيحفظوها والتكرار بيعلم الشطار ازاي يعني لما تيجي تنام لما بتيجي تنام بتنام على جنبك اليمين وتقول بسم الله النوم بسم الله بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك ارفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين قلنا قمت من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا شريك قول بقى الاحاديث كلها احفظها وقولها يبقى بتنام بالاسلام بتقوم بالاسلام كلامك كله بالاسلام بتاكل قول بسم الله ثلاث صوابع وبتاكل بايدك اليمين وبتاكل مما يليك بلاش شغل المغرفه واللوحه خليك بالثلاث صوابع اصل يقول لي طب دول مش هيجيبوا يا اخي ما تعمل نقله ثانيه وثالثه ورابعه انت يعني لازم كلها في نقله واحده هات كام نقله كده حتى على الاقل عبال ما تنضج يعني هو عبال ما ايه؟ عبال ما تحط في المطحن المطحن بيشتغل استنى ما تكبسش عليه تعمل له نقله ثانيه نقله وهكذا وبتاكل بثلاث صوابع وبتاكل مما يليك في الجزء اللي قدامك وبتقول بسم الله بسم الله قبل الاكل وتعلم عيالك كده بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار تتخلص اكل تلعق صوابعك تلحق صوابعك اللي كلت بيها الثلاجه لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري فانه لا يدري احدكم اين حلت البركه ما تقدرش تعرف انت البركه فين مش يمكن البركه في شد الطراطيف اللي في صوابعك دي طب تلعب صوابعك وتقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اكلك بالاسلام شربك بالاسلام تشرب على ثلاث مرات تمسك القله او البتاع ده وطبعا لو انت مطلع حاجه من الثلاجه مثلا ازازه كبيره يبقى ما تشربهاش من حقك ما تحطهاش على حنكك بتملى في كوبايه ليه؟ علشان ما تحطش حنكك على الاناء اللي بيتشرب منه. لان ده هيشرب منه واحد واثنين وثلاثه لما الكوبايه بتشرب منها انت. وبتشرب على ثلاث مراحل لما تطلعها صاروخين في القله. يعني انت تقول بتشرب روح بقى كده كل ايه؟ طب وليه كده صحيح؟ بتنفس ليه جوه القله؟ ليه؟ ما ت- ما تخلص لا بس بره بره خد نفس اشرب تاني نفس بره واشرب تاني على مهلك ما وراك ايه؟ طب كلت عند حد احنا متعودين لما ناكل عند حد نقول له سفره دايما هو يقول لي عزك لا مش كده الاسلام مش كده الاسلام تقول اكل طعامكم الابرار وافطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه يبقى لما تاكل عند واحد بتقول له بالاسلام اهو طيب راكب العربيه او الاتوبيس او الترماي او القطر او المشروع بتركب بتقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين اي فاعلين وانا الى ربنا لمنقلبون لمنقلبون يعني لعائدون يعني راجعون لان الناس بتفهمها غلط الناس فاهمه كل حاجه غلط مره اخي كان راكب وحصلت حادثه في العربيه اتقلبت مره واثنين بس الحمد لله اتعدلت عدل والحمد لله سليمه واخر تمام وبتاع بيدور الموتور دار وهيبتدوا يمشوا تاني فقال طب ان شاء الله يمكن لعل يكون نسينا دعاء الركوب ولا حاجه فنقول الدعاء يا اخوانا تاني فقالوا بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون فاللي قاعدين معانا قالوا ايه فاهمين هي شغلانه ولا فقال لهم يا اخوانا اتعلموا علموا علموا خلي عايزين نعرف ديننا بدل ما نقلب على ديننا نعرف ديننا لمنقلبون يعني راجعون او عائدون مش معناها لمنقلبون ما اصل انت لو جيت تقولها في اتوبيس ولا في تاكسي مشروع انت واحد بيبصلك في المرايه كده الموضوع ايه ده احنا حديد ومسمار وربك هو الستار قول له قول له اول ما تركب قول له قول يا مش ريس اصل انت عارف لما نيجي نركب مثلا مشروع يا ريت تاخد بالك وانت بتركب المشروع سواء بقى جوه البلد مسافه طويله او سواء مسافر خد معاك شرايط اسلاميه خد معاك شريط يكون بتاع الاناشيد شريط يكون موضوع طيب كده بحيث عايز تعرفه للناس سيب السواق الاول يحط شويه قران ويحط بتاعه بعد اخره ممكن نسمع بعد اذنك ممكن سمعنا الشريط ده يبقى انت معاك البديل اهو هو اول ما هيركب هقول لك الفاتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه انا مش عارف شكلها يعني التركيبه دي انا مش عارف لها ايه وضعها الفتحه للنبي طب انا هقول للنبي اهدنا الصراط المستقيم يا اخي انا لك نستعين طب الفتحه للنبي ان ربنا يوصلنا بالسلامه طب وليه ما تقول حديث السفر قولوا قولوا انا هقول لكم الحديث قولوا ورايا يا اخوان اللي راكبين معاك هتقول الحديث بتاع السفر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله تعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون بسم الله مجريها ومرساها شوف تمشي تقف هو الله بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون اللهم انا بك نصور وبك نزيد وبك نسير اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى أه؟ ومن الخير ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطفي عنا بعده قرب لنا المسافه يعني اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل عيالي ومراتي وبيتي يا رب اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر تعب السفر والمشقه وكآبة المنظر يحصل حادثة ولا يحصل حاجة وسوء المنقلب ان انا لما ارجع لبيتي في الاهل والمال والولد بسم الله توكلنا على الله وانت راجع بتقول نفس الحديث بس بتزيد عليه ايه الله اكبر الله اكبر الله اكبر آلبون يعني راجعين تائبون عابدون لربنا حامدون بسم الله توكلنا على الله شوف كلماتك كلها تبقى اسلاميه ازاي لو رايح تزور مريض رايح تزور عيان قول عنده طبعا استحب تخفيف الزياره زي ما قلنا وبعدين بنقول له اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما شوف الكلمات طيبه ازاي تحس ده مش كلماتك كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده في ناس بتحبك وتحب تسمع كلامك وتحب دايما تقول لها تقول لك ادعي لي ليه؟ لانه حاسس ان الكلام اللي انت بتقوله كلام كبير وكلام حلو وعظيم لان انت جايبه من مين؟ عليه الصلاه والسلام شفت ازاي؟ في الجماع مثلا الانسان يجي جامع زوجته يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا يبقى لو ربنا كرمه بعين في الليله دي ومراته حملت الشيطان ما يقدرش ياثر على الولد انما لو نسى ادي شيء وقطع لازم ينسى اذا كان حضرتك كده صوره واحده رقاصه في البتاع ده اوضه النوم ولا واحده مش عارف واحد بيطبل لها وبتاع هتكون النتيجه ايه هينسى يقول الحديث يبقى الايه في سوره الاسراء وشاركهم في الاموال والاولاد يخش الشيطان يطلع العيال فعلا معجونين بميه العفاريت يقول لك العيال شياطين طب ما صح هو ما انت نسيت انك تقول كمان من سلوك المسلم الملتزم في كلامه لما نشوف حاجه لما نشوف حاجه ونتعجب نتعجب بلفظ اسلامي اقول سبحان الله اللي علمني كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لان احنا متعودين مثلا هنا في اسكندريه نقول ايوه واحد يجي يستغرب على حاجه مثلا اه ايوه آه مثلا في الكره الصعيد يقولوا يا واحد لما يجي يستغرب على حاجه اه والله حاجه غريبه يقول يا واحد يعني غريبه قوي يعني في بقى والعياذ بالله ناس يا لهوي او يا مصبي يا نجاشه يا خرابي بتاع يا خرابي ده اللي هيخربها طب وليه يا بتاع خراب انت؟ ما قلتش يا عماري ليه؟ يبقى واحد يستغرب يا عماري مثلا عمارها يا اغرب ما تخربها كل الكلام ده مش مظبوط انما وفي طبعا والعياذ بالله هناك نهار اسود وفي اللي مش عارف حاجات زي كده لا كل ده مش مظهر اسلامي في الكلام امال اقول ايه؟ لما اتعجب اقول سبحان الله سبحان الله لا الموضوع كذا كذا كذا كذا سبحان الله مش كلمه سيدنا النبي عليه الصلاه لما تعجب قال كده لما امراه ابو ذر لما اسر وبعدين ركبت مكه النبي بالليل وجريت وهم جري وراها الاعداء المشركين وبعدين قالت ان الجاري له عليها لان حرمنها اذبحها ولما رجعت المدينه وقالت لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده تعجب النبي فقال سبحان الله نظرت ان شئت سبحان الله نظرت ان الجاري الله عليها لان حرمنها بئس ما جدتها لا طاعه لا نذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد حديث صحيح مسلم حديث صحيح يبقى كلمه سبحان الله ولما جاء الاعرابي قدام النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه ابو داوود وقعد يقول قال يا رسول الله آه هلكت الانعام وروكت الاموال وضاع العيال فاتق الله لنا فاننا التشفيع بالله عليك وبك على الله لخبط فالنبي قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حديث يقول ظل النبي صلى الله عليه وسلم يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك يبقى لما نتعجب بنقول سبحان الله ان سبحان الله بتاخد الثواب يا ريت برضه في التليفونات يعني احنا عمرنا نمسك التليفون ونحب نجرب تليفون او نجرب بمكنه او بتاع نقعد نمسك الو الو الو ايه الو دي الو ايه وساعات حد ماسك التليفون الو ايه الو دي ما تقول سبحان الله سبحان الله يعني صوت واصل سبحان الله شوف تاخد ثوابها ايه تاخد ثوابها بتاع التليفون اللي بيرد عليك في التليفون مثلا بيقول لك الو سبحان الله ايوه يعني صوت واصل يعني الحمد لله سبحان الله وهكذا لما واحد يعمل فيها جنيه برضه اشكره احنا بقى متعودين نقول ملفيه وانشر فيه وانا ممنون قوي ممنون قوي ايه ممنون يا خمس ايه ممنون يا ما تقول ده معلمك النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه جزاك الله كل خير فقد اجزاء له العطاء يبقى مهما عمل فيك من خدمه لو ما تقول له جزاك الله كل خير يبقى عطيته وكافئته بزياده كمان بكلمه ايه؟ جزاك الله كل خير فنتعلم دي ودايما نبقى على السنه سواء اخوه او اخوات جزاك الله خيرا شكر الله لك زي ما قلت في شريط الاخت المحجبه لما الواحد بيبتدي لابسه طرحه ومش عارف ايه ومديه انت مديه لا يا اختي لا لا لا هو الاسلام بيعلمنا ان احنا ايه نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم سلوك التزام في قول نقول جزاك الله كل خير لما نلبس جديد اعوذ بسم الله الحمد لله انت كسوتني اسالك من خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له ببص في المرايه ما تيجي تبص في المرايه ما تخافش هو شكلك ما تيجي تبص في المرايه تقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي يا رب بقى انت خليت وشي جميل كده وطيب خلي اخلاقي كمان طيبه شوف كلماتك ازاي هتحس هتحس ان حياتك كلها مع النبي عليه الصلاه والسلام كل حاجه كده بالاسلام جات لك والعياذ بالله مصيبه او حصلت اي مصيبه برضه بالاسلام على لسانك الحمد لله الحمد لله بس يا ريت تطلع من قلبك خلي بالك الحمد لله دي ليها مظاهر يعني في اخبر الحمد لله فعلا الحمد لله طلع من قلبه جميل وفي بقى الحمد لله الحمد لله على كل حال حمدين شاكين فاضيه يعني ده اه يعني واخد بالك ده بكون بيزقه ده بكون بيزقه في ايه لا طب ما هي صحيح الحمد لله بس لازم تتقال برضا وبطمأنينة في الصبر والنفس ولما يحصل أي مصيبة ولا حاجة تقول الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها شوف الكلام إنا لله وإنا إليه راجعون وهكذا يبقى كل ده ظروف في في الكلام كلامك يبقى طيب طيب كذلك من سلوك المسلم الملتزم في الكلام انه طبعا ما يغتابش حد الغيبه والنميمه حرام يا اخوانا الغيبه هي انك تذكر اخاك في غيابه بشيء يكرهه والنميمه انك تمشي بين اثنين توقع بينهم تنقل الكلام ده لده بغية الوقيعة الله في سورة الحجرات يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس- تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله أي خافوا الله عز وجل ايه هي الغيبه؟ الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه؟ قال قالوا الله ورسوله اعلم. قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره. ده حاجه وحشه غيبه كده تكون في غيابه حاجه وحشه. قيل ارايت ان كان في اخي ما اقول يعني إن- قال ان كان فيه ما تقول فقد ارتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يعني ظلمته والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول الا انبئكم ما العضه العضه هي النميمه القاله بين الناس النميمه يعني تنقل الكلام اثنين بغية انك توقع بينهم حرام عليك ده الاسلام بيقول لك اكذب في الصلح بين المتخاصمين يا راجل ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس صحيح مسلم فينمي خيرا او يقول خيرا ينمي يعني ينشر او يقول خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول لا يدخل الجنه نمام والعياذ بالله النمام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عسل بعد ذلك زنيم سوره القلم اذا لا يدخل الجنه نمام فالمسلم انساني مسلم ملتزم ما بيغتابش حد وما بيجيبش سيره حد في غيابه الا طبعا الست امور اياهم اللي احنا كنا قلناهم في غ- وقلنا الست امور دول ما فيش داعي نكررهم علشان آه، نظام لكم جديد. المسلم لا يحسد اخاه لا بعينه ولا بلسانه علشان كده لما بتشوف حاجه وتعجبك تقول ايه؟ تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله بارك الله لك يا أخي سورة الكهف قال له إيه؟ قال ولولا إذ دخلت جنتك ما بقول هذا أكثر منك مالا وأعز نفرا رد عليه أن قال له صاحبه وهو يحاول أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد ولولا إذ دخلت جنتك أشوف ولولا حدثك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره والعياذ بالله. اذا تخلي بالك لا بالنسبه لنفسك ولا بالنسبه لغيرك. لو بصيت نظره وحسيت ان عينك دي ممكن تحسب اللي قدامك قل بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك يا اخي. يعني واحد يقول لك كنت الساعه دي ده انا شاريها جديد. خدتها تقول ايوه خبر ابيض ايه فين يجوز قل بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بارك الله لك يا اخي ربنا يبارك لك ربنا كذا وكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحسد يقول في ابو داود الحديث اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب وفي روايه العشر الحسد هم جايين معاك يقول لك في حديث إن الكلام في المسجد ياكل الحسنات ده الحسد حسد اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب الحديث رواه ابو داود طب ازاي اتخلص من موضوع الحسد عن نفسي او عن غيري اقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اي حاجه اشوفها وتعجبني سلوك المسلم الملتزم في كلامه ايضا يكون ايه الامر ده ناخد بالنا منه لانه مهم جدا جدا جدا الدقه في نقل الكلام الدقه في نقل الكلام ازاي؟ يعني انت بتحكي موضوع لازم تقول اولا تكون دقيق جدا جدا وانت بتتكلم بمعنى ايه؟ توضح الاول الموضوع ده حد حكاه لك ولا انت شفته؟ عشان اشوف المصدر اللي انت جبت منه. طب اللي حكاه لك ده ثقه واحد تعرفه كويس ولا واحد ما انتش ضامنه؟ وتقول اللي حصل بالظبط او اللي بتنسال عنه بالظبط لا تزود ولا تنقص هذه الدقه في الكلام يا ريت نتعلم دي لان الله عز وجل يقول في سوره الاصلاح ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا هتسال عن كل ده عن اللي سمعته وعن اللي شفته وعن اللي قلته فخليك دقيق ربنا في سوره قاف يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا الا لديه رقيب ده على اليمين عتيد على الشمال الا لديه رقيب عتيد معد جاهز حاضر فخلي بالك لما تتكلم كلام يعني مثلا في موضوع حصل مثلا يعني حادثه يقولوا في امبارح حادثه كانت ودي حقيقه صحيح في منطقه مثلا معينه شفت انت المنطقه دي في الطبيعي ايه الحادثه بتاعت امبارح ده كان الطريق مقطوع وفي عربيه نقل واقفه مش عارف ايه انت كنت موجود اه قول شفت بعيني انا حضرت الحقيقه واقول لك اللي حصل بالظبط انا كنت واقف فلقيت العربيه جايه فلقيت واحد بيجري فلقيت كذا فلقيت فلقيت او لا والله انا ما كنتش هناك بس واحد قريبي ساكن هناك ولو انه اه شوف شوف الدقه ما شاء الله عايزين كده ولو انه لسانه يعني ايه مش منضبط قوي يعني من النوع اللي بيهول شويه كويس عشان لما تحكي لي وانا لو حد سالني هقول له والله انا في اخ ثقه ما انت بالنسبه لي ثقه صح اه حكى لي بس قال لي ان اللي حكى له كان ايه كان لسانه يعني ايه مفوت شويه من النوع اللي بيحب يزود شفت يبقى اللي يسمع كده لازم يكون كده شفت بعينك قول واحد حكى لك اه حكى لك ايه وثقتك فيه ايه لازم يبقى الكلام كده تعرف دي زي ايه انت فاكر في غزوه بدر اللي كانت يوم الجمعه 17 رمضان سنه 2 هجريه غزوه بدر لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طلع مع احد الصحابه عشان يعمل دوريه استطلاع ولقى شيخ واقف على بئر الماء بيملى فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله بيقول له ايها الشيخ ما بال محمد وقريش شوف الذكاء ما بال محمد وقريش طب هو النبي بس مش عايز يقول له طبعا ايه اخبار محمد وقريش ايه؟ قام الشيخ بص للنبي واللي معاه اول كده وقال ممن انتما؟ قول الاول انتم من مين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اخبرتنا اخبرناك طب قول لنا بس واحنا نقول لك قال الشيخ او ذاك بذاك واحده بواحده قال نعم النبي قال له نعم قال الشيخ اه شوف ربك بقى يا ريت تتعلم من الشيخ ده واحد قال لي بس ده مشرك نتعلم منه اه الحكمه تضلت المسلم ان وجدها وهو احق الناس بها تتعلم من الشيخ تعرف الشيخ شوف الدقه في نقل الكلام الشيخ بيقول ايه بيقول اخبرني الذي اخبرني يعني عايز يقول ان الكلام ده ايه مش مني اخبرني الذي اخبرني ان قريشا خرجت في يوم كذا شوف الدقه كمان فان صدق الذي اخبرني فهم الان بمكان كذا يقول سبحان الله العظيم واخبرني التي اخبرني ان محمدا واصحابه خرجوا في يوم كذا فان صدق الذي اخبرني فهم الان بمكان كذا وفعلا كان مدد الحته دي فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الدابه بتاعته ويجري على طول والشيخ يقول له ممن انتما مش انت قلت لي هتقول لي انت من مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له من ماء وينصرف مسرعا يقف الشيخ متاملا يقول من ماء ما من ماء من ماء العراق ايه ماء دي تكون حته هناك بلد اسمها ماء في العراق هو طبعا مش هيوصل لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سوره يقصد قول الله في سوره المرسلات الم نخلقكم من ماء مهين اللي هو الايه؟ المني المني فالنبي يقصد ان هو مخلوق من ماء والراجل بقى يفهم ولا ما يفهم احنا مالنا المهم احنا قلنا وخلاص لكن شوفوا الدقه شوفوا الدقه في نقل الكلام سبحان الله يقول اخبرني الذي اخبرني فان صدق الذي اخبرني لان لو الكلام مش مظبوط ممكن ده مثلا يقابله يقول له يا راجل ده انت راجل عجوز وشايب وكذاب له ليه؟ ما كانش ما كانوش موجودين في الحياه والله انا قلت لك اخبرني الذي اخبر فان صدق الذي اخبر افرض الاخبار اللي ما طلعش صادق انا مالي انا مجرد بنقل لك الكلام ده يا ريت نتعلم النقطه دي كاخوه مسلمين يا ريت ان نكون عندنا دقه دقه في نقل الكلام واحد بيسالك الاخ هبدي حضر الدرس بتاع ابو عمر وانت مثلا واحد جه قال لك لا ده انا شفت الاخ هبدي راكب عربيه بتاع الشرطه وحصل الصحيح ولاول مره كنت اركبها من قدام الحمد لله لانه ما عادش مكرر انا كنت مرة كل مره بركبها من ورا حتى انا تنبهت على طول لما ركبت كان في موضوع كده يعني بتاع فكنت راكب مع نظره الملاحه وبعدين قلت طب النهارده بقى في واحد اتكلم انت ايه في ايه قلت له احب بس اقول للاخوه كان في اخوه فين اقول لهم ان انا مش مقبوض عليا فقال لي قلت له معلش ليه ما انا خايف من دي لان لو واحد بص للمنظر ده هيروح قايل ايه ده الاخ وهبت اتهبل عليك جبت الكلام ده منين؟ والله العظيم يا راجل طبعا عليك ده احنا شايفينه في عربيه الشرطه ايوه صح بس خليك دقيق في نقل الكلام قول اللي انت شفته قول انا شفته قاعد قدام في عربيه الشرطه ها يعني ايه مبروك عليه برضه الناس اللي يغيظك في الناس ايه؟ لما تيجي تقول حاجه يقول هو يسالك يبقى حاجه اوسع يعني ايه يعني كان طب كان انا بقول لك اللي شفته انما مقبوض عليه مش مقبوض انا ما اعرفش أنا مالي الكلام ده انت بتسالني فانا بقول لك بالنص بس شفت الموضوع الفلاني حصل كذا اه والله شفت كذا كذا كذا كذا بس لكن ما ما ما تجيبش التفسير من عندك انت ما تجيبش التفسير من عندك انت وهكذا كذلك وناخد الامثله من الامر اللي جاي ده برضه سلوك المسلم ملتزم في كلامه ازاي؟ احنا قلنا مظهره يكون ازاي؟ كلامه بقى يكون ازاي؟ طبعا يكون كلامه صدق والصدق عكسه ايه؟ ربنا يديك الشرف الكذب الله يقول في سوره النحل انما يفتري ايه؟ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون سوره النحل اللي يفتري على الله الكذب والعياذ بالله الكذب هو عكس الحقيقه انك ما تقولش الحقيقه تبقى كذاب طب ممكن المسلم يبقى كذاب لا يكون جبان ماشي اه يعني ربنا يعافيك يكون بخيل بينفق بس مش قد كده ربنا يعافيك لكن كذاب لا لا حديث غلام بن مالك أيكون المؤمن كد- جبانا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم ممكن. قال أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لا ما يكونش كذاب إلا الكذب. الكذب بالذات لا. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا شوف لما تكتب عند الله صديقا واياكم والكذب والعياذ بالله فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي للنار وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا لا اله الا الله تعرف من الكذب ايه؟ خلي بالك كمان زي ايه مظاهر الكذب؟ يعني لو انت نفسك في حاجه ما تقولش انا مش نفسي فيه لا قول الحقيقه يعني مثلا انت جاي عندي ضيف مثلا يعني وانا بقول لك كنت جعان وجوع قطع فيك وانا بسالك مثلا اتغديت يا فلان ما تقوليش اه الحمد لله الحمد لله لا لا, لا. قول الصدق ما تكذبش ما تكذبش اجيب لك اكل جعان اه والله يا ريت قول لي موجود مثلا كذا طب تشرب شاي؟ لا والله بلاش انا ما بشربش شاي بالليل لو في اي حاجه مثلا غير الشاي ممكن يعني شوف شوف الصدق ازاي علشان كده الحديث في صحيح مسلم اسماء بنت يزيد الانصاريه بتقول لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان قالت احدانا واحده مننا يعني ان قالت احدانا لشيء تشتهيه لا اشتهيه ايعد ذلك كذبا؟ يعني بتقول له يا رسول الله لو واحده فينا قالت على حاجه نفسها فيها قالت لا مش نفسي فيها ده يبقى كذب قال نعم ان الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبه كذيبه ايه الكذيبه؟ تصغير الكذبه قد ايه؟ فالاسلام لا يعرف الكذب في اي حق لا قول الصدق يا مات قول الحق ولو على رقبتك والصدق بينجي وزيكم عن فاكرين لما كنا بنتكلم في غزوه تبوك اللي كانت في شهر رجب سنه تسعه حضر 30000 من الصحابه مع 5000 فرس شفنا كعب بن مالك وهلال بن اميه وضرب بن الربيع في الاخر حديث الصدق لما صدقوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وقالوا الحقيقه وربنا ابتلاهم 40 يوم و10 مع معاهم ايام ثاني من غير نساء يبقوا 50 ليله عقاب ليهم لكن الصدق انجى من الكذب وفيها نزل قول الله عز وجل في سوره التوبه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واضح؟ الصدق حتى على العيال سبحان الله خلي بالك من النقطه دي بنغلط فيها ساعات من سلوك المسلم الملتزم حتى مع الاطفال لسانه يبقى ازاي؟ قلت للولد تعالى يا حبيبي اديك حاجه حلوه لا لازم تديه حاجه حلوه تقول ده عيل مفيش حاجه اسمها عيل انت مش عيل انت راجل تكذب على الولد ليه؟ قلت له تعالى خد حاجه حلوه تديله حاجه حلوه حديث رواه ابو داود عن عبد الله بن عامر قال دعتني امي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا فقال فقالت تعالى هاك امه بتقول له تعالى هاك اعطيك تعالى خد تعالى خد يا حبيبي يوم سيدنا النبي يقول لها ايه؟ قال ما اردت ان تعطيه هتديله ايه؟ قالت اردت ان اعطيه تمرا يا رسول الله هتديله بلحه يوم سيدنا النبي يقول لها ايه عليه الصلاه والسلام؟ قال لو لم تعطه شيئا لكتبت عليك كذبه. يا سبحان الله على الولد ايوه على العيل ايوه الاسلام بيعلمنا الصدق حتى مع الاطفال حديث رواه الامام احمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لصبي عيل تعالى هاك تعالى خذ يا حبيبي هاك خذ ثم لم يعطه فهي كذبه فهي كذبه فخلي بالك من الامر ده سلوك المسلم الملتزم في لسانه يكون ازاي؟ اولا او يعني اخيرا اخر الكلام اللي اتكلمنا عنه يكون بالهدف في الحديث مع الغير. يا ريت يا اخوانا نتسنى كمسلمين ملتزمين مؤدب في الكلام. مؤدب مؤدب يعني ما نجرحش في حد. يعني ما نشتمش في حد، ما نسبش حد، ما نلخبطش في حد. يكون كلامنا كلام نظيف ونقول للناس كمان كلام جميل طيب يبقى استنى كده بنقف شهر زي الناس بتقول فعلا المسلم كده يا اخي ده ربك بيقول في سوره ابراهيم ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها والثاني ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه استكت من فوق الارض ما لها من قرار وربنا في سوره البقره يقول واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا كلام الطيب الجميل حتى الذي يسيء اليك سوره الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام سلام عليكم لا نحتاج الجاهلين واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما شوف حتى مع اللي ايه مع اللي بيسيء اليك لازم يكون لسانك متأدب معه. عشان 20 ساعة ونص وانا محتاج هذا الخط. ها؟ أه؟ انا مش هيبقى في أسئلة بقى. ولا إذا كنت تحب تقعدوا الأسئلة بعد العيد مش هنقعد إيه بقى؟ أما جدا الحقيقة عايزين يخلص. لأن أنا خدت فيه ساعة ونص المرة اللي فاتت وهو هيبقى حوالي يعني ثلاث شرايط بساعة ونص. هيبقى أربع ساعات ونص. قلت احتمال نخلي الريد بتاع الزوجه ده ساعه كامله لوحديه لان في مشاكل جايه كتير الحقيقه برضه بالنسبه للاخوات. طيب نكمل ساعه ونص ولا نصلي وبعد كده الحج ينصرف ونكمل؟ ها؟ نكمل. طيب بخلي الاسئله بقى أن المسلم الملتزم مؤدب في الحديث مع غيره حتى لو الثاني قال لي أدبه عليك. لأن الله عز وجل يقول في سورة آل عمران والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا ليس منا من لم يوقر كب... من لم يرحم صغيرنا ويعرف لكبيرنا قدره ويعرف حق قدر كبيرنا ليس منا ليس على سنتنا ليس على نهجنا والحقيقه لازم يكون عندنا ال- ال- ال- الخلق الطيب ده ان لو اخ اصغر بيكلم واحد اكبر منه لابد ان يكلمه باحترام لابد ان يكلمه باحترام ومفيش مانع ابدا انك تلاقي الاخ بصفته تقول له يا باشمهندس يا دكتور يا باش محاسب ايه المانع؟ هو اخوك في الله اه لكن له صفه له صفه مفيش اي حرج انك تقولها له ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل الى النجاشي اصحمه ملك الحبشه كان بعث له عمرو بن اميه الضمري لخطاب يدعو الى الاسلام يكتب له فيه من محمد صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام الى النجاشي عظيم الحبشه شوف شوف الادب عظيم الحبشه هتقول لي ده مش عظيم لا هو صفته كده يبقى عظيم الحبشه امرنا ان ننزل الناس منازلهم وعلى فكره النجاشي اصحابه ده لما جاله جواب النبي عليه السلام نزل من على السرير وحط على عينه وقبله واسلم عشان كده لما مات صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل حاطب بن ابي بلتعه اللي كان له القصه بتاعت فتح مكه ارسله الى المقوقس عظيم القبط وقال له كده في الجواب الى المقوقس عظيم القبط عظيم شوف الكلمه امرنا ان ننزل الناس منازلهم ده فلان ليه ده فلان باشا حرس بس يكون بيه جد او باشا بجد يعني ما يكونش فيه اي حاجه كده كتاب كسرى مع عبد الله بن حذافه وبرضه كتب له فيه الى كسرى عظيم فارس وقيصر برضه الى هرقل عظيم الروم وكان مع دحيه الكلبيه اذا لابد ان احنا نتعلم لما بنكلم واحد بصفه المفروض ده بنقول له فيه بنقول له بصفته بنقول له بصفته ما فيهاش اي حرج وبادب وطالما ان هو اكبر مني بتادب سبحان الله انت فاكر كلام سيدنا العباس عم النبي عليه السلام لما بيقولوا له انت اكبر ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ام رسول الله اكبر وبعدين هو في السن يعني مش قادر يقول انا اكبر من النبي مع ان هو كده في السن يعني فقال ايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا ولدت قبله شوف الادب شوف الادب هو هو نفس الادب اللي بنلاقيه مع ثابت بن اكرم لما سيدنا خالد بن الوليد في غزوه موته اللي كانت في جمادى الاولى سنه 8 كان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200000 لما سقطت لما سقطت الرايه بعد اخر واحد هو عبد الله بن رواحه الانصاري كان زيد بن حارثه وبعدين جعفر بن ابي طالب وبعدين عبد الله بن رواحه الانصاري خد آه، خد الرايه ثابت ابن اكرم وبدا يلاقي على خالد بن الوليد يقول يا ابا سليمان خذ الرايه يقول لا يا ثابت شوف الادب ده انت احق بها مني انت رجل لك سن شوف الادب انت رجل لك سن وبعدين في الاخر قال خذ قال والله ما اخذتها الا لك ولا ننسى طبعا لو احنا في دعوه الى الله ده من باب اولى الادب مع اللي بندعوه ولنا في سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام قدوه في سوره مريم يا ابتي شوف اللقاء يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي شوف الادب اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا كان ممكن نقول للابد انت جاهل مجهال جهول جهال جاهل ولا انت عارف حاجه ما تسمع ولا تقرا لكن جابها له بسيط بطريقه طيبه ازاي؟ يا ابت اني قد جاءني من العلم ها ما لم ياتك شوف الادب وسيدنا يوسف في سوره يوسف لما بيقول للي معاه في السجن يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ويقول لهم إيه؟ إني تركت ملة قوم مين القوم دول؟ هم اللي معاه بس ما قالهمش بقى اني تركت ملتكما يا كفر يا اللي بتعبدوا غير الله يا اللي كذا يا اللي كذا لا اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخره هم كافرون فيا ريت يكون عندنا ادب في الكلام وادب في التصرفات لما يكون واحد مثلا من الاخوه وانا اعلم انه هو اكبر مني سنا وقدرا وعلما او سبقني الى الله عز وجل او سبقني بابتلاء وثبت ان انا احترمه واقدره حتى لو اخطا او في مكان عام او في موقف عام ما يتقدمش انا يعني مثلا كان في جنازه واخ في الجنازه دي مات يعني توفاه الله وطلع في الجنازه دي ناس كبار جدا الحمد لله وكبار في السن وكبار في العلم وكبار في القدر ويروح طالع شاب صغير في الجنازه هناك وان شاء الله انا اللي هصلي صلاه الجنازه وان شاء الله انا هادعي وانت تقول ورايا عيب يا اخي انت لسه كبر كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح كبر كبر ما دام في اكبر منك الا اذا اللي اكبر منك قال لك يعني مثلا انت بتقول يا رب فلان يا فلان يا فلان لا والله احنا عصبنا تعبانه شويه والله الموقف مأثر فينا لا ان شاء الله اتفضل انت يا اخي يبقى بعد اذن بعد اذن ليه دايما نشوف مين اللي اكبر مين اللي موجود هنا ونحترم بعضينا كده يبقى في ادب في الحديث. ايها الاحباب ونختم بسلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات. ايه سلوك المسلم الملتزم في الطريق وفي المواصلات؟ ناخد الطريق الاول. في الطريق السكه الشارع اولا عدم الجلوس او الوقوف الا لسبب ويكون سبب جامد كمان مش مش مش بسيط يعني ما تجيبش كرسي وتقعد في الشارع وما توقفش في الشارع مع اخ على النواصي لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري ومسلم اياكم على الله اياكم والجلوس في الطرقات ما تجيبش كرسي وتقعد عشان كده القهاوي كلها غلط النهارده القهاوي ناس جايبه ناس وقاعده في الشوارع وناس عماله تخدم عليهم وشاي في قهوه وتفضل واحد قهوه واحد شاي واحد قاعدين يعملوا ايه؟ قاعدين بيعملوا ايه؟ سايب بيته وقاعد في الشارع واحد سايب بيته وقاعد على الرصيف يا راجل اقعد في بيتك في وسط عيالك اقعد في وسط عيالك في وسط مراتك تأسستهم كده حتى انك انت اب حنون رحيم عطوف عليهم كده وتاخد جدي مع مراتك وتوجد الفه وموده واللي هتصرفه على القهوه في الشارع ما انت عندك الشاي في بيتك يا اخي روح اشرب اللي عمال تصرفه وانت قاعد على القهوه روح اصرفه على اهلك روح اصرفه على عيالك وهكذا اياكم والجلوس في الطرقات الصحابه قالوا يا رسول الله تلك مجالسنا نتحدث فيها ما لنا من بد يعني غصب عننا يا رسول الله غصب عننا قال ان ابيتم الا المجلس لو ما فيش شيء يعني غصب عنكم فاعطوا الطريق حقه الله حقه الطريق له حق حق ايه حق الطريق حق حق هتسال عنه امام الله بعض الطريق حقه ايه حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر تعال خدهم واحده واحده بس بسرعه في الوقت ازاي غض البصر قاعد في شارع ماشي في شارع واقف اذا كان في ضروره انك تقعد او ضروره انك تقف او ماشي بتغض بصرك عن محارم الله عينك امانه فصون عينك عشان ربنا يكرمها لك ويحفظها لك. ربنا في سوره النور يقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، انت القاعده العامه انك انت بتغض. لان الايه قالت كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، من للطبيعي يعني من الجزء، يعني القاعده العامه انك انت بتغض، لكن شفت حاجه غلط بتغض وشك بعيد. والمؤمنات برضه كده. سوره النور وكل المؤمنات يغضبن من ابصارهن. المرأة برضه تغض بصرها، عندها حياه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك عزا لهم ان الله خبير بما يصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول العينان تزني وزناهما النظر واليدان تزني وزناهما اللمس والاذنان تزني وزناهما السمع والفرج يصدق كل ذلك او يكذبه. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم سئل عن جرير بن عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة او الفجأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة، يعني عينك تقع على حاجة غلط مرة قال اصرف بصرك اصرف بصرك بعد وشك بعيد وهو هو صلى الله عليه وسلم القائل لسيدنا علي يا علي لا تبدع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا لا تبدع النظرة بالنظرة فإنها بريد الزنا فالمسلم بيغض بصره فغض بصرك وانت في الطريق غض بصرك فين؟ هو عينه اتفرج على راجل رايح ولا جاي بص بص اللي جاي من هناك لا لا استنى استنى اللي خليك عاقل سيبك منها بص اللي هنا شوف اللي جاي من اللي هنا وشوف اللي رايح اللي هنا وشوف اللي جاي حرام حرام ادي الطريق حقه حق الطريق ومن حق الطريق انك ما تعطلش المواصلات ولا تعطل المرور ده حق الطريق سواء كنت راكب عربيه او ماشي على رجلك ما تجيش في نص الشارع وتقف الا اذا كان في وضع مثلا يعني ما بيتكررش زي مثلا وضع الصلاه دلوقتي فارشين الجامع مش واحد ونلف بره الجامع ونصلي ايه فيها ايه؟ في صلاة عيد يتعطل الشارع في صلاة العيد ايه فيها ايه؟ هيتعطل ساعة ونص ساعتين وفي وقت مثلا ما هوش حرج الصبح ايه يعني؟ ما يقف الشارع في سبيل الله ما بتقف البلد علشان واحد وبتتعطل المواصلات وبتتعطل المرور ايه يعني لما تيجي في الصلاة تقول له الإسلام الدين يقول لكم تعطلوا المواصلات هو الدين يقول لكم توقفوا الشوارع طب ده شارع شارع وهيقف عشان صلاة تقام فيها تقام فيه شعيرة. طب البلد كلها اللي بتقف. البلد كلها اللي بتقف. وقفت يوم الاثنين اشمعنى؟ يبقى سلوك المسلم المنسجم في الشارع في الطريق غض البصر وما يقعدش الا السبب ثلاثة رفض السلام وإلقاء السلام إزاي؟ الحتة دي ساعات احنا بنغلط فيها بقى يا إخوانا وأنت ماشي في الطريق سلم على الناس سواء اللي تعرفها ولا ما تعرفوش سلم على الناس اللي تعرفها أو اللي ما تعرفهاش اللي يفرز بقى يبقى أخ علامة الصلاة في وشه أو ملتحي وماشي ويبص الناس كده اهو. إيه ده؟ حتى الناس اللي قاعدة تقول يا ستي يا رب إيه ده؟ إيه ده؟ يا أخي اللي مطلعها من عنكم ويمشي واحد بعدين ما بيصليش ولا عارف ربنا مع الخير ما انا خير اه شوف شوف الذوق شوف الذوق شوف الذوق شوف الذوق هم يقولوا كده طب وليه فعلا ما بتسلمش ليه ما بتسقيش السلام البخاري ومسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير يا رسول الله اي الاسلام خير ايه الاسلام افضل افضل شيء في الاسلام اخر شيء لتاخذ الله فيه حسنات ايه قال تطعم الطعام ان تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف ده ليك انت يا اخي تقرئ السلام حتى ليك عشان تاخد الثواب حافظين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داوود جاء رجل وقال السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عشر راح داخل واحد ثاني السلام عليكم ورحمه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 20 دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 30 يعني ايه؟ يعني الاولاني خد 10 حسنات عشان ما كملهاش الثاني قام نصها فخد 20 الثالث عشان كملها كلها خد 30 حسنه فتلقي السلام القاء السلام ده ساعات اخ بيبقى ماشي في الشارع وشايف اخ زيه ويمكن يبصوا فوق تحت كده ما سلمش عليه ليه كده يا اخي؟ ليه؟ تلقي تلقي السلام وتلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف حتى على الاولاد الصغيرين تلقي السلام عن ادب انه مر على صبيان صبية عيال صغار فسلم عليهم الحديث البخاري ومسلم قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حتى تعلم العيال انهم ردوا برد الاسلام ثم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يعني النبي كان بيسلم على الاولاد الصغيرين برضه لانه هو النبي صلى الله عليه وسلم القائل في صحيح مسلم لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم ايه يا رسول الله قال افشوا السلام بينكم نحن نلقي السلام واللي يرد واللي يسلم عليك يرد عليك عيد الاسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حتى لو قال لك صباح الخير قول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مساء الخير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح الهنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تصبحوا على خير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها انا عندي اللي احسن منها اللي هو الرفض بتحيه الاسلام بتحيه سلام اهل الجنه طب نسلم ازاي؟ الحديث البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي آه، يسلم الراكب على القاعد يسلم الراكب على القاعد يعني انت ما انت راكب حاجه راكب عربيه وراكب حماره واحد قاعد انت اللي تسلم عليه شوف الذوق كم فين الذوق انت اللي تبدا بالسلام والقاعد على الماشي آه، يسلم الراكب على القاعد والماشي يسلم الراكب على القاعد والماشي على القاعد لما تكون ماشي برضه تسلم على القاعد ويسلم المجموعه لما يكون في مجموعه او لما يكون في فرد بيسلم على المجموعه حتى لو في المجموعه دي واحد غير مسلم خد بالك ازاي؟ حتى لو في الواحد في المجموعه دي واحد يهودي او نصراني القي السلام برضه لانك انت بتسلم على الايه؟ على المجموعه كلها ويسلم الماشي على القاعد انت ماشي واحد قاعد في مكان الماشي هو اللي بيسلم على الايه؟ على القاعد. كذلك سلوك المسلم الملتزم في الطريق كف الاذى. كف الاذى يعني ايه؟ يعني بقى يا ريت الامر برضه ناخد بالنا منه بلاش يا اخوانا اللي بيقعدوا يلفوا ويلفوا في الشارع دول وواحد بقى ساعات يروح ساحبها من فوق بتبقى منظرها يقرف وتلف وتقع في الشارع وما ايه ده؟ معاك منديلك منديل ورق يا منديل قماش بتلف فيه وتلف فيه وتحطه في جيبك في الاخر تحطه في الغساله انما الواحد يمشي في الشارع كده يلاقي المناظر دي المفروض المسلم ما بيمشيش يتف في الشارع وعلم عيالك كده انهم ما يتفوش في الشارع معاهم منزلهم دايما ثالث حاجه ما ترميهاش في الشارع وخصوصا الحاجات اللي بتزحلق والا هيبقى حرام عليك تعرف لو انت رميت قشره موزه وتزحلق فيها واحد مات يبقى كسر خطأ خلاص وتتحاسب عليه تدفع ديه لو اتمسكت لان ده شارع بترمي فيه ليه؟ ودي حاجه بتزحلق ولا نوايا فلح ولا قشر موز ولا يشرب الطهار ولا اي حاجه من دي الزحله تحطها في كيس وتبقى ترميها يا ريت ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شفت حاجه غلط تدخل حاجه بتحصل غلط قول لهم الاسلام يقول كذا كذا كذا كذا لان الله عز وجل يقول في سوره النساء لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بيده لو تقدر الحاجه تتغير بالايد طوبه هتقدر تشيلها ها لكن امور مش مش داخله في اختصاصك لا يبقى مالكش فيها الا اللسان بس فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان اخيرا في سلوك المسلم المنتزه في الشارع يكون ايه؟ عدم الضحك بصوت مرتفع في الشارع ولا القهقهه وعدم الكلام بصوت عالي في الشارع وزعيق ده في ساعات واحد ماشي مع الثاني يوقفوا في الشارع طبعا مكملين شويه وبعدين بعد شويه كده برضه موضوع شهاده يروح موقفه اه وزعيق لا ممكن واحد من البلكونه يقول في ايه بقى؟ يقول لك ده في اثنين بيتناقشوا معلش اصلهم اخوه. الله ايه ده اصلهم اخوه لا اصلهم اخوه ايه؟ اللي اصلا ما بيزعقش ولا بيعلي صوته وعندنا في سوره لقمان في سوره لقمان نصيحه سيدنا لقمان لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ما تمشيش كان الناس كده خدك كده يعني انت بقى ابن مين يعني ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض واغضب من صوتك واقصد في مشيك واغضب من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير فناخد بالنا من الامر ده اخيرا ايها الاحباب حتى ينتهي الشريط رقم اثنين آه، سلوك المسلم الملتزم في المواصلات سريعا جدا ايه سلوك في المواصلات؟ اولا ما نزاحمش النساء في المواصلات ان شاء الله بركه امشي روح خد اتوبيس خد اتوبيس تاني خد ترماي خد بتاع ده مشروع اركب الاتوبيس ولف فيه لكن ما تزاحمش امرأة ما تقعدش تزاحمها بكتفك وت- وتبقى لازق فيها و... لا لا لا لا حرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطبراني والبيهقي ان يطعن في راس احدكم من خياط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له اي لا تحل له ان يلمسها ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه حديث البخاري السيده عائشه تقول لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها مجرد حتى أحط كده بإيد واحدة كده لا فإذا من باب أولى ما تزعلهاش بكتفك ولا تزقها ولا تدلق عليها لا المفروض الراجل يربع لنفسه عن ذلك لأن ده مدخل من مداخل الشيطان فعدم مزاحمة النساء في المواصلات تتصرف يا تركب مشروع طب افرض واحدة ركبت جنبك في المواصلات حط حاجة بينك وبينها اذا كان معاه برنامج ولا حاجه او روح بعيد شويه كده عنها المهم ان يكون في فاصل بينك وبينها حسبنا الله ونعم الوكيل في الع- في اللي صنعوا عربيات سناب بتاعه السكه الحديد عاملين الكراسي في وش بعض ومفيش سوق يا دوب يبقى ركبه ركبتك خبطه في ركبه ركبه اللي قدامك فرفض واحده وده سفر واحده سفر من مصر عطوان ولا المنيا ولا سوهاج حسبنا الله ونعم الوكيل فتحرك قدر الامكان انقل مكانك ما تقعدش اتصرف في سبيل الله ان شاء الله تقف على رجلك ولا انك تبقى قاعد قدام واحده كل السكه عمال تبص لها والشيطان بيلعب في دماغك وخصوصا لو لحمها باين والعياذ بالله. في المواصلات ما تزعمش النساء، اثنين يا ريت ناخد بالنا من الامر ده خطير تقوم للاخت المحجبه واحد يقول ايه تعصب ده بقى؟ آه ايه اشمعنى المحجبه؟ ما تقول لاي اخت لا اقوم للمحجبه بس ليه بس؟ ربنا طبعا يصلح حاله ثانيه ويغطيها لان الاخت المحجبه مزنوقه طب ما الثانيه مزنوقه بس الثانيه لو قعدت هتنكسر ما تبقى نبتة صغير لما تيجي تقعد لحمها هيبان لا خليها وقت ثم ان لو جيت اقوم لها كل الاتوبيس هيبص ايه يا عم ايه ايه الموضوع واشمعنى لو المصيبه المصيبه لو كانت محطتها محطتي ها يبقى ما انت اشترك بقى انما لما تبقى اخت محجبه معروف معروف ان دي اخت فلازم بنقعدها بنصونها لان ساعات بتلاقي اخ قاعد علامه الصلاه في وشه وقدامه اخت بتتفعص بتتفعص الرجاله قاعدين يزقوا فيها وهو قاعد يا اخي ولا في دماغه اخ ايه ده؟ ده اخ منه اكيد ده لان الله عز وجل يقول في سوره التوبه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم الايه من الاول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض هتقول لي بس ال- انا ما صدقت قعدت ولقيت الكرسي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطافه ويؤثر اصل الكرسي عزيز قوي طب انت قرر هتضرب فردة الكاوتش في العربيه هتسيبه غصب عنك وتقوم فكنت قمت وخدت ثواب وتقعد اخت وتصومها وربنا في سوره المائده يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم فلما تبقى اخت محافظه على نفسها ومحافظه على لحمها احنا نحافظ عليها ما نخليهاش عرضه لواحد يلزق فيها او واحد يزق فيها او واحد كذا انما اقوم لها واقعدها مكاني عشان اخد ثوابها اخيرا في المواصلات ما ضايقش الناس بحاجتين ايه هما الحديث الشخصي اثنين التدخين التدخين قلنا حته التدخين قلنا مش مش حلال اه بس ما دخلش في المواصلات ما اقعدش يقول عمليه مكربسه وعلبه سردين حتى ما عندنا كلام الدخان وفوف وعمال ينفخ وتنفخ فيها راجل وانفخ رزقكم انفخ رزقكم وتنفخ في المواصلات المواصلات دي مش ملكك ملك الناس كلها يبقى الواحد راكب ومخنوق من النفس واللي يغيظك اكثر كمان الاحاديث الشخصيه يبقى لو انت مسلم ملتزم ما تقعدش تحكي بقى بايه؟ باحاديث شخصيه وتحكي لك قصه حياتك وانت قاعد وجاي لك تتكلم اللي جنبك طب ما الناس سمعت ما هو الاتوبيس اصل زنقه والترماي زنقه والقطر زنقه وسامعين فما تتكلمش في حاجات شخصيه عشان ما تاذيش احاسيسنا وما تخليناش متابعين من الموضوع بتاعك واحنا مالنا مالك عملت اخر قصه في حياتك خد وخد انزل انزل اتكلموا على المحطه ولا اتكلموا على الرصيف انما ما تقعدش في وسط الاتوبيس تتكلم بصوت عالي بالطريقه ده ايه ربنا يقول في سوره الاحزاب والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ريت نراعي نراعي ونلاحظ هذه الامور نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا شكر الله لكم جميعا حضوركم وحسن استماعكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا ان شاء الله فاضل لنا بس آه، سلوك المسلم الملتزم كوضع اجتماعي سواء موظف آه، ولسه في المناسبات لسه في المناسبات ما قلناهوش اللي هو الزيارات والفرح والميتم وبعدين لما يبقى موظف لما يبقى تاجر لما يبقى حرفي لما يبقى خطيب لما يبقى كاتب كتابه لما يبقى متجوز وبعد ذلك سلوك المسلم الملتزم في بيته مع الزوجه مع الاولاد وفي بيته في البيت نفسه يعني فان شاء الله باذن الله سنوالي هذه المحاضرات تباعا باذن الله ان اعطانا الله العمر والصحه نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقم الصلاه